بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نكمل موضوع ابتديناه عن التلمذة ودورها في تكوين أي خادم ركزنا مرة عن أن الواحد فينا لازم يفضل تلميذ ومستعد يتعلم والتلمذة مختلفة من شخص لشخص على قد اتضاعه إحساسه أنه محتاج وعلى قد حبه للمصدر التعليم اللي بياخد منه وعلى قد اجتهاده انه يتشبه بيه او ياخد عنه وينقل عنه اذا ممكن في فصل واحد يبقى مدرس شاطر بس يطلع تلميذ شاطر ويطلع تلميذ خيبان فبالتالي مش بالضرورة انه عشان طلع يهوذا يبقى العيب في المسيح حاش المسيح له المجد هو رب الكل العيب عند يهوذا العيب في التلمذه ومن هنا بنقول ان احنا لو كنا تلاميذ شاطرين عايشين نتلمذ على الكنيسة وعلى فكرها وعلى طقسها وعلى انجيلها وعلى ابائها وعلى قديسيها هنتفوق هنبقى كلنا قديسين زيهم انما لو التلمذة ضعيفة يبقى احنا مش بنتحرك ارجع لاشهر يعتقد اشهر تلميذ ومعلم في العهد القديم ايليا واليشع من أكتر الأمثلة الجميلة عن المعلم الشاطر والتلميذ الشاطر اللي يورينا شكل العلاقة المثلى بين تلميذ وابوه وشفنا قبل كده المرة اللي فاتت انه ايليا لما رمى العباية بتاعته على اليشع اليشع قال له طب اودع اهلي قال له روح روح ويعني كأنه انا همسك فيك يعني فقام من فرحته راح حرق النورج بتاعه ده الخشب وولع في البقر وقدمهم ذبيحة وعزم كل الغلابة وجري ورا إيليا وما سابوش ولا لحظة لأنه كان اعتبر كون إيليا يختاروا تلميذ دي كرامة ما بعدها كرامة يتساب لها كل حاجة في الدنيا من الحاجات الجميلة في التلمذة أن الواحد ينقل عن أبوه حتى الصلاة بتاعته أو كلماته في الصلاة يعني تلاحظوا إيليا كان دايما يقول حي هو الرب بعد كده تذاكروا حياة أليشع تلاقوا إيه نفس اللازمة دي لزقت في لسانه كل ما يتكلم يقول لك حي هو الرب ليه الابن طالع لأبوه وحي هو الرب طبعا هو شافها في إيليا مش مجرد كلمة لا ده هو إحساس دائم إن إلهنا حي وإلهنا حاضر فزي اللي شايف ربنا بعينه طول الوقت إليشع شرب الروح دي وعاش بعد كده بنفس الروح قال له ده انا عاوز روحين من روحك بمعنى ايه عاوز نفس الاحساس بتاعك عاوز عشان تغطي تقصيري وضعفي عاوز دبل الجرعة بتاعتك عشان اوصل للي انت فيه فإيليا مثلا كان يقول ايه حي هو الرب الذي وقفت امامه لا يكون طل ومطر تدور الايام نلاقي إليشع يقول حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه لولا اني رافع وجهي يهوشافاط لما كنت انظر اليك ولا اراك وهنا تلاحظوا حاجة مهمة قوي ايليا كان شجاع جدا إليشع خد نفس الروح يعني ايليا كان يقف قدام أخاب وأخاب ملك مفتري ولا يهمه أن أخاب عاوز يموته ولا بيدور عليه يرد عليه بمنتهى الشدة إليشع مع الأيام لقيناه نسخة من ايليا لما جاله برضو أخاب كان عايش وملوك تانيين وبعدين اضطروا بسبب إلحاح واحد اسمه يهوشافاط كان ملك تقي قال لهم بس نسمع رأي أليشع النبي قبل ما نحارب فلما دخلوا على أليشع قال لهم أنا لولاش الراجل ده أنا ما كنتش قابلكم بيرد على ملوك بيقول لهم كده لولا أني رافع وجه يهوشافاط لأنه راجل تقي بيصلي أنا ما كنتش أبص لكم ولا أرد عليكم يكلم ملوك كما بيخافش ليه واحد طالع لأبوه شاف أبوه بيعمل إيه بيرد إزاي ما بيهموش حد عينه في عين ربنا هو شرب نفس الروح وطلع بنفس الشكل برضو تعبير تاني في حياة إليه وإليشع لما كانوا يقولوا هكذا قال الرب التلمذة بالذات في الكنيسة والحياة الروحية مرتبطة جدا بقولة ربنا قال المعلم الكنسي المظبوط طول الوقت يقول ربنا قال ما بيقولش كلام من عنده هو مش بيفتي من يتكلم فكأقوال الرب الله شوفوا مثلا إيليا يقول إيه هكذا قال الرب إلى إسرائيل كوار الدقيق, الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص خلي بالكم معلش أقول حاجة كده ربنا يرحمنا في ناس بتفتي وتدعي إنها وصلت إلى مكانة إيليا يعني إيه في واحد مثلا يدخل له واحد مريض يقول له ربنا بيقول المرض راح وانت فاكر نفسك إيليا هو كلام سهل ولا إيه وبعدين يطلع المريض بقى فاكر نفسه يرمي الدواء بقى ويتصور ان هو خلاص بقى خد على كلام الراجل وبعد شهر يلاقي الموضوع اخر كركبه والحكايه تفاقمت هو كل واحد هيعمل ايليا لا ده الوصول لايليا دي درجه كبيره قوي فهكذا قال الرب ده معناه ان هذا الرجل النقي عنده رساله واضحه جدا من السماء والجمله اللي بيقولها واخدها من ربنا مش بيرتجلها من دماغه مش بيفتي مش بيشجع الناس وخلاص فهنا هكذا قال الرب كوز الزيت مش هينقص يبقى مش هينقص ربنا قال كده مش إيليا اللي قال كده تدور الأيام ونشوف مثلا أليشع ويلاقي المية برضو إيه كان قاعد في حتة والمية مرة ومش عارفين يعملوا إيه يقول هكذا قال الرب أبرأت هذه المياه لا يكون فيها موت ولا جذب هنا بنفس الروح راجل وصل إلى نقاوة واستنارة وربنا بيقول له قول يا إليشع قول المية دي بقت عذبة فيقول هكذا قال الرب أبرأت المياه مش ممكن حد هيشرب منها ويلاقيها مرة تاني نفس القوة من الأب للتلميذ بالتلمذة زي ما القديم كان يقول هكذا قال الرب الجديد يقول هكذا قال الرب قابلت كاهن من تلاميذ أبونا ميخائيل إبراهيم فيقول لنا احنا اتعلمنا منه حاجة في الاعتراف كان لازم يدي للواحد آية إرشاد في خطية محتاجة في خطية تعبان يعني مثلا واحد يكون كسلان بيعترف بالكسل يقول له ايه المسيح قال اسهروا وصلوا يبقى هنا رد عليه بآية فابونا بيقول لي أنا من ساعتها بقيت بعلم نفس الطريقة كل معترف يقول اعتراف أجي في خطية من الخطايا دي أجيب له آية ترد على الخطية لأن بدل ما أقول له يا ابني بطل يا ابني خلي بالك يا ابني روح يا ابني تعالى لا أنا هقول اللي قاله ربنا لأن كلام ربنا أقوى هكذا قال الرب أدي التلمذة أن الواحد شاف أبوه بيعمل إيه ويعمل زيه لأنه من جيل إلى جيل التسليم كده التلمذة كده ده اللي يحافظ على القوة وعلى روح الأباء يقول برأت المياه إلى هذا اليوم حسب قول إليشع الذي نطق به كأن التلمذة على قول الرب ومن هنا بنميز معلم عن معلم لو واحد بيتكلم من عندياته لكن ما بيقولش كلام ربنا لا يتحط عليه علامة استفهام مش بيدرس المادة الصح احنا المادة بتاعتنا كلمة ربنا فاللي يتكلم يقول اللي قاله ربنا ويقولوا كما قصد الله كما قصدوا دي ترجع بقى الآباء قالوا ايه والكنيسة فهمتها ازاي عشان محدش يمشي على هواه فهنا التلمذة مرتبطة بانه ربنا قال ويقصد ايه باللي قاله وهو ده اللي يغير الواحد يبقى في قوة تغيير بقوة الصلاة وفي قوة تغيير بقوة الكلم برضو إحساس الشخص إن رجل الله أنا بركز على المثل بتاع أليشع وإيليا عشان أوريكم قد إيه لما واحد يبقى عاوز يشرب من أبوه ياخده على بعضه يشرب منه زي ما هو عاوز إيليا كان يلقب بكلمة رجل الله إيليا كان يلقب نفسه إنه رجل الله والما كانش فيها افتخار كان هو حاسس عنده إحساس توكيل من ربنا أنا الراجل بتاع ربنا فهنا كلمة رجل الله ما كانتش نوع من الافتخار مثلا والمنظرة والتعالي لا دي مسؤولية هو عارف كويس ان رجل الله عشان كده تلاحظوا في اخر حياته لما الملك بعت له خمسين واحد يقول له انزل يا رجل الله قال له لو انا رجل الله تنزل نار تاكلك ان انت مش عارف يعني ايه رجل الله هنا ده مش انتقام لكرامته لا ده اليه متواضع جدا انما هو مقدر يعني ايه كرامة الكهنوت او كرامة الوكالة وكيل الله رجل الله تدور الأيام ونشوف أليشع أليشع في مرة كان ماشي وطلعوا عليه صبيان صبيان شباب صغير من الوثنيين اللي اتريقوا عليه كان باين من زيه انه رجل الله فاتريقوا عليه قالوا له اصعد يا اقرع اصعد يا اقرع فهو لعنهم هو مجرد ما لعنهم خرج الدبتين وكلتهم بمعنى ايه نفس القوة شخص عارف قيمة رجل الله يتعمل لها مليون حساب عارف يعني ايه انه مش قليل مش قليل مش لانه هو حاجة لان ربنا مخليه وكيل عنه دي كرامة كبيرة قوي في ناس مش مقدرة فكرة انك خادم ربنا هي خادم دي قليلة كونك بتشتغل عند ربنا دي دي كرامة لازم تعمل لها حساب ومش هقولك تمشي تقول للناس انا بخدم وخادم ربنا لا بس تبقى معتبر انه ربنا عامل حساب لعياله انت تبعه فوقت الشيء وقت الجد يقف يقف لك وقفه يقول الراجل ده بتاعي فانت حاسس بدي ولا لا اتنقلت من ايليا لاليشع يقول خرجت الدبتين وافترستا 42 ولد من جبل الكرمل بنفس التعبير شوفوا بولس يقول لتيموساوس ما هو بولس وتيموساوس اب وابن برضه تيموساوس كان اقرب تلميذ لابوه لبولس يقول له اما انت يا انسان الله شوفوا التعبير اما انت يا انسان الله زي رجل الله يعني ايليا كان يقول لإليشع إليشع أنت رجل الله دلوقتي يعني أنت مسؤول عن كلمة ربنا توصلها أنت ممثل لله أنت وكيل عنه بولس يقول لتيموساوس في الرسالة بتاعته يقول له أنت بتاع ربنا ما ينفعش تعمل زي ما الناس بتعمل أنت مختلف اهرب من الكلام بتاع الدنيا يا إنسان الله اهرب من ده اتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة مجرد اللقب يا إنسان الله يا رجل الله فيها تلمذة صدقوني التلمذة تيجي حتى في استخدام أبسط الأمور أبسط الأمور ممكن يتلمذوا عليه فكرة دهنة الزيت حتة زيت لما نرجع إلى أيام إيليا النبي فاكرين حكاية الزيت وإيليا لما راح لأرملة صرفة صيدة وقال لها اعملي لي كعكة قالت له احنا ما حلتناش حاجة قال لها ادخلي ربنا بيقول كوز الزيت مش هينقص وكور الدقيق مش هي مش هيفرخ وعاشوا على نقطتين الزيت دول زيادة عن سنة نقطتين زيت ما بيخلصوش ففكرة دهنة الزيت اللي ما بتخلص دارت الأيام وإيليا حكى لأليشع قال له يا ابني في يوم من الأيام ربنا خلاني أروح الضايف عند ست غلبانة في صرفة صيدة وعندها عيل غلبان وكانوا هيموتوا وبعدين حطينا لها امتحان ربنا وانا انها لو صدقت انها تعلني البيت ده هيعمر فقلت لها اعملي لي انا الاول طبعا قاليش هتلاقيه كان قاعد يسمع ومبسوط بالحكايه حكايه جميله ابوه بيحكي له حكايه ما كانش حاضرها قاليش قال له يا ابني الست طلعت جدعه ودخلت جوه وقالت اسمع كلام رجل الله هعمل له الكعكة حتى لو ما كلتش أنا وابني هي طلعت له الكعكة من هنا دخلت لقيت الزيت مليان وما بيفضاش وقعدنا على كده كتير تدور الأيام إلي راح السماء في مركبة نارية جت ست غلبانة تقول له الحقني يا رجل الله نساء بني الأنبياء قالت له جوزي مات وانت عارف ان عبدك اللي هو جوزي كان راجل طيب وبيخاف ربنا وجه المرابي المرابي اللي هو بياخد بالربا يعني عاوز ياخد ولدايا الاتنين لان مش ملحق ادفع الديون اللي علينا قال لها عندك ايه عندك ايه في بيتكم ما هو ما حلتوش حاجة هو إيليا وقاليش على التلاميذ في الحتة دي ما يشيلوش مليم في جيوبهم ما يشيلوش تعريف والمسيح وتلاميذه كانوا كده على فكره عشان كده بطرس قال له ليس لي ذهب ولا فضة ربنا يسوع ما يمشيش بفلوس أبدا فهي كلها تلمذة فقال لها طب انت عندك ايه قالت له ما عنديش غير دهنة زيت هو سمع دهنة زيت ومخه في التلمذة راح لايه لسنين فاتت قال ايوه انا عارفها دهنة الزيت دي تشتغل برضه فقال لها طب اقول لك أقول هيقول لها على حساب الحكاية اللي عاشها مع ابوه قال لها شوفي استعيري أوعية من الخارج من عند كل جيرانك وما تقلليش قصد كان التعبير إيه مش هتفرغ قال لها بصي أنا فاهم ربنا دهنة الزيت دي أصلها ليها حكاية عندنا روحي بس هاتي حلل البلد كلها وعلى قد ما تجيبي ما تقلليش سمعت الكلام زي ما التانية زمان سمعت الكلام راحت سمعت الكلام مالت البيت حلل واطباق وبقت تحط الزيت هنا وهنا وهنا وأول ما قالت لابنها يا ابني في تاني قال لها لا ما فيش يا ماما الزيت وقف الزيت اللي بيفهم ده الزيت بيفهم الزيت بتاع ايليا بيفهم والزيت بتاع إليشع بيفهم اللي عندنا ما بيفهمش لأنه إيه مش مرتبط بالإيمان ولا التلمذة إنما الزيت بتاعهم بيفهم يعرف يقف إمتى ويكمل إمتى شوفوا من بساطة الست رجعت لإليشع تقول له إيه تمام الزيت ملى البيت قالت لها طب روحي بيعي وعيش قالت له طيب يعني شوفوا من بساطتها ما خلاص مفهومه يا ستي امال ليه يعني جبنا لكم الزيت هتاكلوا فول كل الزيت ده ليه عشان ما حلتكيش حاجه يلا روحي بيعي الزيت ما هم بلاد في القرى وعيشي منه وسددي اللي عليك نفس اللي كان بيتقال زمان هكذا قال الرب كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص الى اليوم شوفوا قد ايه التطبيق قريب هي دي التلمذه يقول لك ابويا زمان مش لسه امبارح كنت مع سيدنا انبا موسى مثلا وبعدين يقول انبا اثناسيوس ما هو كان تلميذ انبا اثناسيوس مطران بني سويف فكل ما نقعد معاه دايما كده ايه يستعيد ذكرى من ذكريات ابو الروح يقول انبا اثناسيوس قال لنا اهم حاجه تعمل خدام شوفوا كلمه من خمسين سنه معلقه ولسه بيقولها سيدنا واحنا نتلمذ عليه نقولها للي بعدنا وهكذا يبقى هنا الحكاية ما تقفش أبدا فمرة ربنا يسوع له المجد ما هو ربنا يسوع معلم المعلم الأعظم طبعا وعنده تلاميذ بس ايه التلاميذ ساعات يبقوا زينا أليشع تلميذ شاطر يلقط بسرعة ويحوش الفكرة وتدور الأيام ويعملها ساعات يحتاج الدرس يتشرح كذا مرة مع الناس اللي هم ايه تعبير المسيح بطيء القلوب يعني ايه ما بيفهمش بسرعة فربنا يسوع عمل معجزة الخمس خبزات مفروض من مرة واحدة الدرس واضح محدش يقلق من القليل درس واضح خمس ترغيفة يكملوا يكفوا خمس تلاف بعيالهم ستات الظهر الدرس مش واضح قوي فأمعدها بعدها بكم يوم وعمل ايه السبع ترغيفة وبعدين جه موقف المفروض على طول دماغهم تروح يا درس واحد يا درس اتنين بيقول لهم ايه تحرزوا من خمير الفريسيين يعني ايه حاسبوا من تعليم الفريسيين بس استخدم اللغة الرمزية كعادته الخميرة قالوا الله ده احنا مش معانا عيش هما قالوا مش معانا عيش ولقينا المسيح بقى ايه مش بيشد بقى قال لهم انتوا ما بتفهموش ولا ايه اهو حتى الان لا تفهمون ولا تذكرون خمس خبزات الخمسة آلاف كم أف أخدتم وقفوا زي الفيران مش قادرين يردوا وسبع خبزات للأربعة آلاف كم سلة خدتم كيف لا تفهمون يبقى هنا إيه الواحد ممكن يبقى قدامه الدرس مرة واتنين ما تفهم بقى مش معقول المسيح في يوم هيجي يخليك تعول هم الأكل مش هيحصل تبقى ما بتفهمش لو فكرت كده كونك تستقل باللي عندك ولا تعول أكل أهم أكلك وشربك تبقى أمال كل الدروس دي إيه كل اللي حصل ده إيه ده بدل الدرس كذا مرة يبقى التلمذة ضعيفة هنا العيب مش في المعلم العيب في التلميذ أليشع النجيب بيبص من مرة واحدة تعلق دهنة الزيت ما تطلعش من دماغه حينئذ فهموا أنه ظهر بقى الكلام لازم يتشد شوية ساعات يجي إيه بالتأنيب والتوبيخ لم يقل أن يتحرزوا من خمير الخبز بل من تعليم الفريسيين والصدقين صدقوني حتى في طقس إقامة الموت هو ده له طقس إقامة الموت له طقس لما تفتكروا قصة أليشع لما الشونامية ما كانش عندها عيال وهو اللي تبرع مشكورا وقال لها السنة الجاية يكون معاك عيل عشان خدمتهم جامد وقالت له ما تضحكش عليا ما تعشمنيش اعمل معروف انا راضيه باللي انا فيه وخلاص قال لها لا خلاص ربنا قال جه العيل ست سنين وضربته شمس ضربه شديده ومات وجريت الست الشونامية تروح لأليشع أليشع للوهلة الأولى أليشع واخد على المعجزات بقى خلاص راجل معجزات درجة أولى فقال لجحزي خد العصاية وروح قالت له لا ما ياخدش العصاية تيجي معايا هي عاوزة تنبهه وهو مش واخد باله في حكاية قديمة عند أبوه زمان شبه دي شبه اللي بيحصل وهو للوهلة الأولى ما لقتش فعشان كده العصاية ما اشتغلتش ليه أصل أنت ما اتعلمتش كده أنت اتعلمت من إيليا يقوم بعصاية هو ممكن أي حاجة عند ربنا بس أنت نسيت ولا إيه إيليا لما من خمسين سنة قوم ابن أرملة صرفة صيدة ما حطش عصاية ده طلع في العلية وشاله وحطه على السرير وقعد يصلي وفطسه كده عشان يطلع من ينقل روحه لروحه دفنه يعني كده وبعدين قومه فهو إليشع للأول الدرس ما جاش في باله فهي مسكت فيه قالت له تقوم معايا قام معاه ولما قام معاها طبعا انتوا عارفين الحكايه في اولها انها راحت وتقول له ايه آه يعني ما كانتش عاوزه تحكي الحكايه غير ليه هو سلام لك سلام سلام لرجلك سلام للولد سلام سلام سلام وبعدين ايه اعترفت للراجل انه مات اليشع بقول لكم بعت الولد والولد سبق وحط العصاية والعصاية ما قومتش الولد مع ان اليشع ايمانه جبار وممكن يقوم الولد بعصاية اليشع لو لزم الامر لكن ربنا عاوز يثبت مفهوم التلمذة وصل اليشع البيت وبعدين ايه دخل والولد مضطجع على السرير قفل الباب هو لما قفل الباب غالبا في رأيي انا افتكر انا دلوقتي معايا جثة طفل في أوضة لوحدنا أيوة أنا فاكر الحكاية دي أبويا إلي زمان قال لي يا ابني أنا كنت في البيت وابن الست اللي بتكرمني مات خدته من ايدها وحطيناه في الأوضة وقفلت واتخنقت قلت له كده يا رب كده الست اللي تكرمني ابنها يروح منها بسببي انزل اقول لها ايه دلوقتي شوف لك حل يا رب وما نزلتش غير وهو صاحي فهو قفل الباب قال له افتكرت يا ابويا ابوه مشي طبعا اللي في السماء لكن افتكر على طول التلمذه معلمه فتلاحظ يقول ايه صعد واضطجع فوق الصبي نفس تقريبا الكلمات ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه وتمدد عليه كأنه بينقل حياته أظن احنا قلنا الرموز اللي هي مسيح يموت عشان يدي حياتنا احنا الأبدية يدي لنا حياة وبعدين ايه ما قامش من أول مرة هو بقى تلميذ نجيب هنفضل كده لغاية ما يقوم هو إلي ما عملش غير كده فقعد يتمشى ورجع يكرر الشغلة تاني ليه قالوا له كده إلي قال له كده هو الولد قام لما صلينا وتمددت عليه ونفخت في وشه خلاص هيقوم فقعد يعيدها ويزيدها لغاية ما الولد قام بإيمان إليشع وتلمسته على إلي النبي الموقفين دول حكاهم القديس بولس بولس الرسول ذكر الحكايتين بتوع إيليا وإليشع إن هما حكايتين قيامة العيال في العهد القديم بنفس الطريقة ذكرهم في جملة واحدة في عبرانيين يقول أخذت نساء أمواتهن اللي هم عيالهم اللي ماتوا بقيامة يعني إيه بسبب إيمان الستتين دول خدوا عيالهم من الموت بالقيامة فضلوا مصرين لأن هنا توفر الإيمان وتوفرت القداسة وإرادة الله وإيه وقاموا برضو فضيلة أخرى في التلمذة إيليا كان شخص شديد يقول ايه الغلط غلط مهما كان ما يهموش ابدا إليشع اللي يدرس حياته طبيعته كشخص أبسط كتير من إيليا إيليا حاد مع نفسه ومع الناس زي يوحنا المعمدان مش حد غلط لا يعني أقصد إيه شديد إليشع راجل بقى بتاع قعدة ويعزم الناس ويأكلهم ويحكي معاهم ويحكوا معاه نوع آخر من القداسة إنما في مواجهة الخطأ نسخة واحدة طالع لأبوه برضه فاكرين برضه أنا ببتدي بإليشع التلميذ وردها لأبوه إليه إليشع في مرة لما جاله نعمان فاكرين الحكاية نعمان جاله بالبرص وفي أول مرة ما طلعش يقابله ونعمان هاج وماج وقال يعني ما مش راضي يقابلني وبتاع قالوا له طب معلش قال لك انزل الأردن انزل وخلاص ونزل سبع مرات واتغطس وطلع والبرص راح ورجع يشكر لقى إليشع طيب جدا وطالع ويقابله وانبسط بيه قوي وبعدين ايه حب نعمان يعرض هدايا على إليشع لا يمكن ليه إيليا عمره ما خد حاجة فإليشع لا يمكن هياخد حاجة زي الأب ابنه زي المعلم تلميذه فيعرض قد ما يعرض وإليشع غلبان ومعاه ناس غلابة وفي جبل لا اللي أنا استلمته كده اللي اتعلمته كده أبويا إيليا لا يمكن ياخد حاجة على معجزة ولا نعمة خدها من ربنا مجانا أخذتم مجانا أعطوا فأصر بالرغم من إلحاح نعمان في تلميذ ثالث بقى الحفيد ما احنا ايليا إليشع المفروض النبي الثالث كان يطلع واحد اسمه إيه جحزي بس ده خيبان بقى ده تلميذ مش نافع فالمفروض يشرب الصنع لا جه عند الفلوس بقى وزي يهوذا ايه الناس المغفلة دي اللي بيجي لها الخير لغاية عندها وبترفضه فدخل إليشع قليته طلع جحزي أو الغلام أيا كان اسمه جري ورا النعمان قال له استنى استنى اما اقول لك جالنا زوار وبتاع وناس غلابه وعاوزين هدمتين كده قال له لا خد خد خد هو كان نفسه يهاجم فراح خد الحاجه وطمرها في الخيمه شوفوا بقى إليشع الطيب البسيط ياخد روح ايليا بالظبط تحسوا ايه جبروت ايليا بتاع زمان هنا القصة قدامكم صار جحزي وراء نعمان وبعدين نعمان لقاه فنزل يقابله وقال له خير قال له سيدي أرسلني وجالنا غلامين من بني الأنبياء ادينا بس وزنة فضة وحلتي ثياب قال له لا لا لا خد خد بالضعف خد أكتر من اللي طلبته وحملها قدامه وبعدين خدها لغاية الأكمة وعشان ما يقربش والمنظر يتكشف راح خباها ومشى الرجالة بتوع نعمان ودخل وقف قدام أليشع وإليشع قال له جيت منين كنت فين يا يا جحزي قال له ما رحتش هنا ولا هنا قال له ده انت وقعت قلبي وانا شايفك بتجري ورا الراجل عشان تسرق منه وبعدين قال كلمة مخيفة قال له برس نعمان يلزق فيك وفي نسلك إلى الأبد إيه ده ده كلام يخوف هو إيليا إيليا بتاع زمان يعني إيه الكلام الشديد مخيف هو الوقوع في يد الله عقاب شديد طب ده انت طيب قوي مش شخصيتك لا مفيش شخصية هنا هو نفس الطبع اصل هما مش ماشيين بدماغهم بمزاجهم ده كلام ربنا دي ارادة ربنا فلقينا إليشع هنا جبروت إيليا القديم نفس الشخصية ونفس القوة ونفس العقاب تفكرنا زمان لما إيليا وقف قدام الشعب وقال لهم إلى متى تعرجون بين الفرقتين إن كان الله هو الله اعبدوه إن كان البعل هو الله اعبدوه وفي الآخر قتلوا أنبياء البعل عشان ما يفضلش واحد يعبد الشيطان تدور الأيام في واحد التلمذ على إيليا بس فرق بينهم 900 سنة يوحنا المعمدان كان تلميذ إيليا وهنا يبرينا حاجة في تلمذة مباشرة وفي تلمذة على السيرة ممكن يطلع واحد يطلع تلميذ موسى الأسود طب شفته لا امال ايه أنا تلميذه من سيرته بجاهد زيه بصلي زيه بتوب زيه بحفظ كلماته ليه أبويا أبوك منين أنت ما شفتوش ده أنبا موسى الأسود ده من زمان قوي تلميذه يبقى التلمذة لا تعرف حدود الزمان ولا المكان يوحنا المعمدان تحسه ولا اللي متربي على يد إيليا يقف قدام هيرودس بمنتهى القوة يقول له ايه لا يحل لك طب ده مالك يحلل اي حاجة لنفسه لا مش مهم مالك مش مالك لا يحل لك نقطة تانية مهمة اقولها لكم هنا بقى متى تتوقف التلمذة امتى التلمذة تقف يعني شفنا ايليا لإليشع التلمذة سارية اجمل ما يمكن ليه في حب متبادل وفي خضوع من التلميذ طول ما في حب أب الابن وابن لأبوه وفي خضوع من الابن لأبوه أو من التلميذ لمعلمه تلمذة تستمر وتكبر زي شوفوا يوحنا الحبيب ربنا يسوع تلميذ نجيب يحبه جدا ولازق له واللي يقوله المسيح حاضر انما لو الخضوع وقف يبقى لازم في حاجه دخلت يعني ليه ما استمرتش من أليشع لجحزي الحب ما بقاش موجود بقى في حب مال فلما دخل حب الفلوس باظت التلمذة زي بالظبط موقف يهوذا مع المسيح طب ما يهوذا اتمتع بالمسيح ثلاث سنين زيه زي متى وتوما وبطرس ويعقوب ليه ما طلعش حلو زيهم في حب تاني غلط يبقى اللي يوقف التلمذة ان تدخل حاجة بقى في السكة كده تعطل المسيرة واحد يحب الكرامة فيمشي في سكة غلط واحد يحب الفلوس فيطلع بره التلمذة إنما اللي بيحب أبوه عاوز يعيش زيه وباصص للمسيح في الآخر هتستمر التلمذة برضه في مواجهة الجموع على فكرة مواجهة الجموع عملية مش سهلة بالذات لما يكون الجموع دي ما هياش حبايب يعني دول أعداء اللي بيقف الوقفة دي كان إيليا إيليا اجتمع قدامه 200 300 ألف وهو بيواجههم بمنتهى القوة وهو لوحده يعني قطعوه حتت إنما قعد في الضلة تحت الشجرة ومش خايف وفي نص النهار بقى يتريق عليهم يقول لهم بس علوا صوتكم لا يكون الوثن نعسان ولا حق ولا مسافر ومنتهى الروقان طب ده انت قدامك 200 ألف متفرج على الأقل ونهاية النهار ده يا هتتقتل يا هيتقتلهم ملهاش حل تاني مفيش مشاكل مواجهة الجموع إليسع تلميذه تدور الأيام يبعتوا له جيش يحاصر الجبل جيش عشان يمسكه وبعدين في منتهى الهدوء ينزل كده ويقول لهم انتوا عاوزين مين يقولوا له إليشع لهم تعالوا وصلكوا ليه وهم يتعموا ويسوق الجيش ده كله ويدخل بيه السامرة و... ويقول له ادي الجيش جبته لك يا ملك السماء يقول له اضرب تقول له اضرب انت كمان اديهم ياكلوا طب انت مش خايف من الجيش الجيش جاي يمسكك وانت نفر لوحدك لا ابويا قال لي زمان لما وقف قدام مئات الالاف قال لهم من كان الله والله فاعبدوه كان البعل هو الله فاعبدوه ما كانش خايف اخاف ليه ابويا علمني ما اخافش من الناس ما يهمنيش حد شفتها فيه سمعتها منه شربتها منه شوف التلمذة قد ايه فتدور الايام ونلاقي اليشع ده جبار بأس وطبعا يمكن اليشع بقى يكشف لنا اسرار اخرى ايه اللي موقفك ايليا الوقفة دي وايه اللي موقفك اليشع الوقفة الجبارة دي اتاري شايفين حاجة فيقول له يا رب ما تخلي تلميذي كمان يشوف زينا افتح يا رب عيني الغلام ليرى ان الذين معنا اكثر من الذين يعني الظاهر أليشا حاسس ان تلميذه خيبان مش جاي منه هو اتعلم بالذوق من غير ما يفتحوا عينيه كان بيشرب الصنعة مظبوط انما الغلام ده عاوز درس مكثف فبيقول له طب افتح له عينيه خليه يطمن ان احنا مش قليلين اخر حاجة اقولها التلمذة الفعالة عشان نوصل الى تلمذة فعالة كلكم تلاميذ الكنيسة كلنا عايشين تلاميذ بنتعلم على أبائنا وأمهاتنا ونتعلم في مدارس الأحد نتعلم في الوعظ نتعلم في الخدمة نتعلم من الظروف نتعلم من الإنجيل اللي بنقراه نتعلم من طقس الكنيسة لكن في واحد يتعلم كويس واحد ما يتعلمش كويس في واحد يكبر بسرعة وياخد كل درس درس على درس وتلاقيه بيتقدم وفي واحد ما بيتقدمش أول عناصر التلمذة الفعالة التواضع والخضوع يعني ايه اذا كنت تلميذ خد كل كلمة استوعبها ذاكرها قول لنفسك دي ليا انا محتاجها انا عاوزها الكلام ده ربنا بعته لي ابتدي والحاضر واعملها درب نفسك عليها انما ما بتستقبلش الدروس بالطريقة دي يبقى التلمذة بطلة يبقى مهما توعظت لو ربنا يسوع له كل المجد ظهر دلوقتي وبقى يوعظنا واحنا يعني مش ما عندناش تواضع مش هنبقى اكتر من الفريسين اللي سمعوا المسيح وما استفادوش ما في ناس في زمن المسيح سمعوا وعظهم ما استفادوش لان المعلم الصالح مش مستني مش لاقي قدامه تلاميذ صالحين يبقى اول شرط للتلمذه التواضع والخضوع والاتنين دول لازقين في بعض المتواضع ياخد الكلام على نفسه وينفذه ينفذه بأي درجة يهتم بيه يعتبره لنفسه ما بيقعدش ياخد الكلام على سبيل المعرفة والمعلومات التلمذة الفعالة فيها تدرب وتدرج تدرب وتدرج يعني ايه ما هو مش ممكن واحد فينا يا جماعة مثلا عشان يقول حي هو الرب دي زي صلاة يسوع دلوقتي مثلا انت تفتكر لو سمعت وعظ عن صلاة يسوع خلاص بقيت رجل صلاة لا طبعا ده عاوزة سنين من التدرب لغاية ما تبقى صلاة يسوع لازقة في دماغك ولسانك أتقنته زي ما إليشع أتقن حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه ومع التدرب يجي التدرج التدرج يعني ايه في الاول بتقولها في وقت معين وتفتكرها في وقت معين شوية بتزيد تزيد تزيد تزيد تتدرج لغاية ما تغطي يومك كله يبقى انت تدرجت في الفضيلة فالتلمذة الفعالة فيها التدرب وفيها التدرج التلمذة الفعالة فيها التسليم والثقة من الحاجات اللي تعطل التلمذة ان الواحد يشك في اللي بيعلمه انه مش مسلم قياده لمعلمه لما الواحد يسلم ويثق يثق في كنيسته يثق في انجيله يثق في اب اعترافه ويلغي دماغه ويلغي رأيه ويلغي فلسفته ويلغي حكمه هو الشخصي على الأمور هو مسلم قديس يوحنا الدرجي يقول ايه اوعى تسيب الشيطان يشككك في ابوك دايما رد عليه قول له انا رايح له هو يحكم عليا مش رايح له احكم عليه انا لما رحت لابويا رحت عشان يحكم عليا ويعالجني مش انا اللي رايح اعالجه تصوروا مريض يدخل لدكتور يقول له دكتور انا حاسس صحتك تعبانه انت ايه هو الكلام ده في حد يقبل الكلام انت جاي ابني تتعالج ولا جاي تطلعني مريض في ناس كده اذا كنت تلميذ مالكش دعوه بالدكتور الدكتور فوق راسك هو يعالج روحه او يروح لدكتور تاني يعالجه انما انت رايح تتعالج سلم وثق في كنيستك وكتابك وابوك تاني سلم وثق في كنيستك وكتابك وابوك عشان لو مشيت بدماغك مش هتتلمذ ابدا بقدر ما تثق وتلغي دماغك صدقني لو ابوك اخطا في قرار برضه هتتحول لمصلحتك من اجل امانتك وطاعتك واتضاعك ربنا يظبط كل حاجه لحسابك حتى لو اخطا ابوك يبقى هنا التلمذه الفعاله بتخلي الواحد يتقدم بسرعه إذا كنا بنسأل نفسنا يا جماعة ليه مش بنكبر روحيا كفاية فاعتقادي أهم إجابة إحنا مش تلاميذ شاطرين ده مش نقص تلمذة كنيستنا غنية جدا سير القديسين مالية كتب طقس الكنيسة مدرسة ملهاش آخر الإنجيل بحر بس احنا مش تلاميذ شاطرين لو نعرفنا نتلمذ زي أليشع على إيليا زي يوحنا المعم... الحبيب على ربنا يسوع ساعتها نكبر ونتقدم لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد تفضلوا نسأل اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات تكن مشيئتك كما في السماء أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة بالمسيح يسوع ربنا محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون